السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ووصلنا إلى مسك الختام ولكن قبل أن أفارق مقامي هذا أحب أيها الإخوة أن أقول كلمة أخيرة قبل أن أرحب بضيفنا الحبيب يقول ربي وأحق القول قول ربي إنا كفيناك المستهزئين الحمد لله حذف المقطع المسيء وغار رئيس مصر جزاه الله خيرا وقال كلمات باتة طيبة وأدان رئيس أمريكا الحدث وتبرأ نصارى الدنيا كلها وتبرأ نصارى الدنيا كلها نعم كل ذلك حدث وأكثر ارتج الغرب نعم انزعج الباردون نعم اندلع الخوف من تكرار الإساءة نعم نعم هناك رسائل ما وصلت للغرب قصدناها أو لم نقصدها لكن بغض النظر عن كل ذلك سؤال هل أخذنا حقنا هل انتصرنا لرسولنا هل تحققت النصرة إننا بحاجة لأن يجيب كل منا على هذا السؤال يعني نستدعي الستين خمسة وستين مليون مسلم كلهم يقعدوا على الكرسي هنا ونسأله انت خدت حق النبي انت قمت بحق النبي اخوتي ان اعلاكم همة من يحسب ان خطبة تنصره او كتيبا ينصره او اسطوانة تنصره فضلا عن المساكين اهل المظاهرات والتيشيرتات اقول في نهاية حلقتنا كلمة واحدة لن تنصره حتى تكون مثله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لن تنصره حتى يكون امامك امامك لن تنصره حتى تقر عينه بك ولن تنصره حتى تقر عينك به قائدا وتكتفي به أسوة لن تنصره حتى يكون أحب إليك من نفسك ومالك ودمك لن تنصره حتى لا تقوى على دم لن تنصره حتى لا تقوى على دمعك وتفقد السيطرة على لسانك وهو يهدر بالصلاة عليه والاعتذار له اخوتي ارحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمود المصري الله يبارك فيك شيخنا ربنا يعزك ويجزاك الفاكهة بقى في الاخر اهلا وسهلا شيخ محمود الله يبارك فيك شرفنا وسعدنا بحضرتك انا اللي اتشرفت شيخنا ربنا يعزك انا شاكر حضورك معنا ويجعل ال- ال- اليوم الجميل ده في ميزان حسنات حضرتك وما اكثرها ان شاء الله جزاك الله خير آه، احنا اقمنا كل الحلقة على السؤالين مين السبب في اللي حصل نعم ومين المخرج لكي لا يتكرر السؤال الاولاني آه.
مين السبب وليه بيعملوا كده نعم.
وفي الوقت ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة آه، آه، مين السبب ربما نكون احنا احنا السبب ربما نكون احنا السبب تخيلت مرة كده يا شيخنا ربنا يعز حضرتك لو اني رجل في بيت اب في بيت هذا الاب سامحني لا يوقره ابنائه فكيف يوقره الناس هي دي المشكلة اي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى قلنا الله عليه وسلم.
ولا نشك في محبة أي مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فعلا الكل يحبه تتفاوت المسألة صدقا وقولا وعملا و- وواقعا ما بين إنسان إلى إنسان محبة اتباع المحبة آه، متابعة المحبة قول المحبة آه، أفعال المحبة أن أنت آه، فعلا تنصر دين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
فكل واحد بيتعامل من منطلق معرفته لله سبحانه وتعالى ومن منطلق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيفرق من انسان لانسان في واحد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيترجم الى واقع عملي انا بحبه يبقى زي ما حضرتك تفضلت لازم اكون زي النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه محبتي ليه ان هو يفرح بيا اخر بسمه تبسمها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
حينما رفع الستار وراى الصحابه خلف ابي بكر يصلون نعم.
فكانت بسمته بسبب ان هم بيصلوا تخيلت مره يا شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف 90 كيلو على رجليه المتعبتين ما ركبش دابة وراح هناك يدعوهم وضربوه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وألجأوه إلى حائط بعض بني شيبة وقال دعاه المشهور وإن كان ضعف بعض أهل العلم لكن الشاهد إن أنا تخيلت إن النبي بعد ما راح الطائف وحصل له ال ال الابتلاء دوت ما رجعش على مكة وإنما رجع على بلادنا فقلت يا بعد الألم ده كله لسه جاي وجس- جسده مضمخ بالدماء وجاي ماشي في شوارع المسلمين فشاف الأحوال ديت أظن إن النبي صلى الله عليه وسلم سيبكي الدماء بدل الدموع فأنا لو عايز أنصره صلى الله عليه وسلم ايوه افعل الشيء اللي النبي يحب يشوفنا عليه النبي يفرح بيا قوي لو شافنا على طاعه صلى الله عليه وسلم النبي مش هيفرح بيا لو كنت غني وعندي احدث عربيه وعندي فيلا وعندي مشاريع وعندي انما النبي هيفرح بيا لما اكون انا فيا حاجة منه صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
كل حاجة بيعملها النبي أنا بعملها كل حاجة بيحبها النبي أنا بحبها فمشكلة المشاكل إن كتير من الغرب فتنوا وأنا آسف بسبب بعض المسلمين في سفرياتنا وحضرتك سافرت أوروبا كتير وأكيد حضرتك سمعت هناك وأنا متأكد من هذا الكلام إن بعض الناس بتقول ده في ناس أسلمت ثم ارتدت بسبب أفعال بعض الناس وبسبب أخلاقيات بعض الناس فلو هؤلاء الناس فعلا وضعوا أمامهم أخلاق النبي كان قرآنا صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة لا تجعلنا كان فتنة للذين آه نعم.
كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم فلما أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وإن كان بعض الأشياء قد, قد أتنازل عن بعض الحقوق قد أتنازل عن بعض الأشياء لكن حسبة لله سبحانه وتعالى حتى لا أكون فتنة لغيري اي صحيح ممكن إنسان يكون ماشي في شارع شيخنا سامحني ممكن إنسان يسب لو واحد عادي هياخد حقه إنما لو واحد مسلم وراجل ملتزم هيقول لا أتركها لله حسبة لله سبحانه وتعالى عشان الناس تقول هي دي أخلاق المسلمين أيوة.
لما ابراهيم بن ادهم قابله رجل يهودي وكان اعزكم الله كان يمسك بكلب بسلسله بيجر بها كلب فقال ابراهيم بن ادم يا ابراهيم الحيتك خير من دنب كلبي ام دنب كلبك خير من لحيتي أ- ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك فإبراهيم بن آدم بكل بساطة وبكل أدب رغم أن ده رجل يهودي كان ممكن بقى هو ينتقم ويفعل لنفسه أبدا كان النبي لا يغضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم فإذا بإبراهيم بن آدم يبتسم ويقول والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك الرجل انفعل مع هذا الخلق وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول شاء الله، الله ما شاء الله.
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
محتاجين شيخنا الحبيب وده بنتعلمه من حضرتك الله ان يكرمك.
احنا نحول حياتنا إلى واقع عملي يراه الناس فيرون الإسلام من خلالنا لما قال سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة أيوة.
الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر وإنما نسخها بمداد من النور ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون و- ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم هي دي هي احنا الفكرة.
محتاجين ان يرى الناس الاسلام او يروا شخص النبي محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم في شخوص هؤلاء المسلمين الله هو هو ده النصرة الحقيقية ان اراك مثله الله صلى الله عليه دي وعلى حقيقة آله فعلا وسلم.
ولما حضرتك تفضلت في سبحانك يا ربي يعني إلا تنصروه فقد نصره الله نعم الحقيقة حاجة غريبة جدا إلا تنصروه شوف تنصروه وبعدين يقول بعد إيه مش فسوف ينصره الله لا.
خلاص الموضوع قضي خلاص فقد فاء السرعة اللي اتعلمناها وقلنا ان ان فاء السرعه دايما تاتي في حوادث عجيبه جدا سيدنا موسى لما وصل الى البحر وخلفه فرعون آه، قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ف فاوحينا نعم آه، تأتي الفاء ديت في في مواقف كثيرة جدا فاء الفرج وال- والتعقيب والسرعة فالمولى عز وجل بيقول إلا تنصروه فخلاص في أسرع وقت وفي في التو واللحظة فقد وقد تفيد التحقيق نعم.
وقد فقد إيه نصره الله وبعدين من نصره الله من يستطيع أن يخذله و- و- و- ولما كنتم بتقرأوا الآيات الجميلة آه، آه، في في قول المولى عز وجل آه، آه، اللهم صل على سيدنا محمد- على سيدنا محمد صلى الله آه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون شوف العلاج العجيب العلاج الرباني الذي ليس بعده علاج أي واحد في الدنيا ناجح بيحارب ولا يحارب إلا العظماء لولا عظمة النبي ما حورب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله يعني لو كان النبي كأي واحد من البشر من يحاربه ولا حد ومن يعني. محدش يلتفت إليه أبدا يقبل يعني.
لكنه لأنه أعظم إنسان وجد على وجه الأرض يحارب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلى لك في ثلاث حاجات فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثلاث حاجات عجاء- عجاء. حتى فكر فيهم يا شيخنا ربنا يعز حضرتك نعم.
ايه فسبح بحمد ربك لان من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ربما انا كانسان يا شيخنا في انسان متسلط عليا بيأذيني بسبب ذنوبي اعمل ايه اتخلص من ذنوبك وتوب الى الله كما فعل احد الائمه جاء واحد بيسبه فقال له طب انتظر فدخل فظل يستغفر الله وصلى ركعتين توبه ثم خرج فقال له والله ما سلطت علي الا بسبب بسبب الذنب فدخلت لاتوب شوف قد ايه؟ يبقى اذا ربما يسلط عليه هذا بسبب ذنوبه فسبح بحمد ربك ده رقم واحد يتغفر الذنوب وكن من الساجدين لان ربنا قال واسجد واقترب نعم.
والنبي عليه الصلاه والسلام قال لربيعه آه، آه، آه، ف- آه، آه، يعني لما بيقول له سلني شيئا يا ربيعه قال آه، اسالك مرافقتك في الجنه قال فاعن على نفسك بكثره السجود شوف سبحان الله وبعدين عشان بقى حتى لا يسلط عليك احد ولو سلط عليك حتى بعد كده اي احد يكون رفعه لك في الدنيا والاخره قال له تابع بقى على العباده ديت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نعم استمر اه استمر على كده مش مسألة ان انا النهاردة عشان انصر النبي صلى الله عليه وسلم اخد مسألة يعني المسألة تبقى بالنسبة لي فقط انفعال كده عاطفي وخلاص وبعدها ارجع مرة تانية لا حقيقة هي منحة كبيرة قوي يا شيخنا نعم اذكر يا شيخنا وانا اسف ان كنت اطلت لا لا اتفضل يا شيخ.
اذكر آه اني كنت في امريكا ساعة وقوع البرجين نعم في امريكا كنت هناك قبل الحادثة دي بعشر ايام نعم وقدرا يومها كنت انا واحد الاخوه الدعاء ربنا يحفظهم كنا عند المبنى ده الصبحيه كنا بنتفرج عليه كده بعد الفجر ثم عدنا آه، ما فيش كام ساعه كان ال- ال- الاثنين على- فالمهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان ابتلاء شديد جدا طبعا كان في آه، يعني محاوله اعتداء علينا الى غير ذلك قلت لهم من المحن تاتي المنح وربنا هيكرم ان شاء الله الناس الذين كانوا لا يسمعون عن الإسلام إلا كل شر بدأت التلفزيونات الأمريكية والأوروبية وتلفزيونات العالم والجرائد والصحف والمجلات والنت الإسلام.
والدنيا كلها تتكلم عن الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما طلع بوش في المركز الإسلامي في واشنطن وقرأ آية من سورة المائدة لأن كان هتحصل مشكلة داخلية إن المسلمين في أمريكا كان هيحصل مشكلة بسبب الاعتداء على بعض المسلمات فقال لا أهدي الجبهة الداخلية لأن أنا كنت هضرب أفغانستان ويعني فقال أهدي الدنيا شوية فطلع فقال المسلمين ليس لهم يعني المسلمين في أمريكا ما فعلوا شيئا من ذلك وبعدين بدأ يقرأ آية مترجمة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا الناس هناك يا شيخنا أقسم بالله الأمريكان بقى يقولوا هو في آية زي كده في المصحف قالوا آه انبهروا.
فب- آه، فبدأوا يسحبوا المصاحف المترجمة بعد كده الإخوة في أمريكا حضرتك طبعا آه، يعني شرفتهم هناك أكثر من مرة بدأوا يطلبوا مصاحف مترجمة من السعودية بدأت تتباعت في خلال فترة يسيرة جدا جدا أسلم 23 ألف أمريكي غير اللي أسلموا في أوروبا ما شاء الله ما شاء واقسم لك بالله يا شيخنا صحيح.
وان شاء الله حضرتك تقول الكلام ده الجمعه القادمه او اللي بعدها الاف سيسلموا ان شاء الله بسبب هذا الحدث شاء- فعلا إن شاء الله.
إن, ان فعلا هي من الم... من المحن تاتي المنح ناس كتيرة مش سامعة عن الإسلام مش عارفة عن الإسلام غير كل شر ولما يحدث مثل هذه الله عشان كده الأمور بنقول فرصه بقى ان الناس يسمعهم عن النبي بالظبط بالظبط كده ان احنا نعرف الناس اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم معاملاته سلوكياته ومش هنكلمهم وبس ما هو احنا لو هنقعد نتكلم كما يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل نعم، نعم.
يعني انا لما اكون قدوه باخلاقي شوفوا نموذج، نعم.
اه طبعا لما اكون قدوه باخلاقي وسلوكياتي اؤثر في ألف انسان اكتر من ان ألف انسان يكلموني في حاجه هم ما بيعملوا- ما بيعملوش بيها انا لن اتاثر ابدا نعم.
فدي مسألة مهمة جدا ان احنا نحول هذه المحنة الى منحة ان احنا نعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم.
سعدت جدا لما جيت وقلت لحضرتك أست- استاذن اشوف كتاب حضرتك وقدر ربنا سبحانه وتعالى الاقي لسه كتاب لحضرتك طالع بيتكلم في نفس الموضوع إيه نعم.
سعدت جدا جدا ان قلت الحمد لله رب العالمين الله يبارك أهي ثمرة بتطلع للمسلمين و- و- وثمرات كتيرة ان شاء الله هتطلع و- و- وبنات كتيرة يعني كما تفضل الدكتور عبد الله ان في بنات كتيرة جدا متبرجات اتأثروا بالحدث دوت اكيد اقسم لك بالله يا شيخنا اكيد منهم كتير جدا اللي هتقول ايه وانا عايز اقول لها رسالة بقى بسيطة من خلال حضرتك نعم.
ربنا يعز حضرتك ان ان تخيلي ان النبي واقف جنبك او ان النبي هيشوفك في اللحظة ديت تقدري تقابليه بالمنظر ده انا لا اتخيل هذا يعني يعني دايما كانوا الناس تكلم آه، آه، يقولوا مراقبة الله مراقبة الله بعض الناس مش حاسس يعني ايه مراقبة الله فلما تقرب له الصورة شوية تقول له طب لو النبي واقف جنبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه ينفع تسب والنبي واقف صلى الله عليه ينفع ترمي بالطوب والنبي وتضرب في الشرطه والنبي واقف ينفع ان انت تقوم قلع التيشيرت و- و- وتبقى فتوه والنبي واقف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
ينفع تخرج تخرج البنت وهي لابسه ستريتش وبادي وتقول ده انا خارجه انصر الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي واقف صلى الله عليه ف- وسلم فالمساله فعلا محتاجه آه، آه، اقول كلمه صغيره شيخنا اتفضل، سامحني اتفضل من ضمن المنح الجميلة أوي اللي, اللي قرأتها للإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما شيخنا بيحكي بيحكي الإمام ابن تيمية إن كان بعض أهل العلم كان يحكي له أنهم كانوا في الجهاد في آه، فتوحات الروم نعم في في في حرب الروم في بلاد الشام نعم فبيقول في بعض الحصون كانت الحصون بتستعصي عليهم مش قادرين يفتحوها خالص نعم بيقول ونظل هكذا شهر واثنين وثلاثة مش قادرين نفتح الحصن ده نعم.
لحد ما يتجرأ هؤلاء الكفار ويسبوا رسول الله لا حول صلى الله عليه وسلم فبيقول فسبحان الله كنا تمتلئ قلوبنا غيظا آه.
على هذا السب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم.
ونستبشر بأن الحصن سيفتح بيقول والله كان يفتح خلال يوم أو يومين سبحان الله العظيم هي كده لأن المولى عز وجل فعلا بيغضب للنبي صلى الله عليه وسلم اي نعم وينتصر له طبعا طبعا إلا تنصروه فقد نصره الله والله يعصمك من الناس سبحان الملك وياما نصره بالملائكة في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب ونصره بالريح و و و يعني آه، مش عارف أقول إيه كيف نتكلم عن دفاع المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع كبير جدا جدا محتاجين إن إحنا آه، كتاب حضرتك اسمه ايه اسمه محمد رسول الله محمد رسول الله صلى آه، الله عليه وسلم.
يتناول برضه صور ك- عظيمة جدا من دفاع المولى عن- في فصل كامل عن دفاع الحق جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصور عجيبة جدا جدا يعني من ضمنها الصورة التي ذكرها الدكتور سيد حسين ربنا يحفظه ويبارك فيه حتة وكانت كانت من أغرب ما وقفت عليه آه، في أوردها الإمام ابن حجر في الدرر الكامنة إن كلب يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم تعجبت يا شيخنا سبحان الله.
والله العظيم ان ان ان في حفل آه، ل- آه، في في في, في المغول نعم.
كانوا بيحتفلوا ب- باسلام أ- ب- ب- بتنصر احد قاده المغول وكان هولاكو طبعا كان القائد كان بيسالهم موضوع عشان زوجته كانت نصرانيه نعم.
فواحد عايز يبدا الحفل فيحب جميلهم فبدا يسب في النبي صلى الله عليه وسلم الكلب غضب ففك القيد الحبل المربوط فيه ودخل وراح عضه من دراعه فسلكوه بالعافيه فبيقولوا له الكلب غضب لانك تسب النبي تع- نبي الاسلام قال لهم لا الكلب ده اصله عزيز النفس لما لقاني ببص له كده فغضب لنفسه فقال له طيب فبدا يسب النبي عليه الصلاه والسلام اكتر واكتر وما يوصلوش بقى ولا وإن- يشرف واما ما بيوصلوش خلاص بقى بقى مش عايز ابص له آه.
فاذا بالكلب يفك القيد ويخلع رقبه هذا الرجل سبحان الله غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقول لكل مسلم وكل مسلمة إن كان أعزكم الله إن كان كلب غضب للنبي عليه السلام وراح خلع رقبته فعلى الأقل إحنا بقى نطور رقبة المسلمين بإن إحنا نلتزم وإن إحنا نكون صورة حلوة وطيبة للإسلام والمسلمين عشان الناس فعلا تعرف إن هؤلاء أبناء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله وسلم جزاك الله خير يا دكتور الله شيخ يبارك فيك يا محمود، شيخنا.
انا اتشرفت بحضرتك الله يبارك فيك يا شيخ.
وسعدت بلقائك.
ربنا يعز حضرتك.
واستفدنا من كلامك.
أنا أكتر الله يبارك في حضرتك جزاك الله وكنا نتمنى ان تطول الحلقه الله لكن، يبارك فيك، آه، شكراً.
انتهى ربنا يعز وقتنا.
حضرتك شكراً.
فجزاك الله خيرا إحنا شكراً الدقيقة مع حضرتك بسنة من عمرنا ده سعدنا وتشرفنا الله يبارك فيك يا شيخنا وأنا أحبك في الله وأنا أحبك في الله الله جزاك يبارك الله فيك.
خير يا إخوتي في نهاية الحلقة أشكركم على طول المتابعة وأرجو أن نكون قد توصلنا إلى أن السبب هو تقصيرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وضعفنا وهواننا على الناس فالسبيل لنصرته صلى الله عليه وسلم أن نصبح أعزة أقوياء وأن نقيم المثل الأعلى الذي ينظر إليه الغرب من بهار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما دعا لله داعٍ أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الولاء وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالله شرفت المدينة مرحبا